باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين احنا في اصحاح 21 وصلنا لعدد خمسة اخر مرة كنا ختمنا القصة بتاعة الارملة ذات الفلسين التي من اعوازها القت كل المعيشة التي لها وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحف قال هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض هم كانوا في الهيكل وبعض المفسرين يقولوا أن في الوقت ده كان في تجديدات في الهيكل وهيكل سليمان يقال انه كان تحفة فنية كان حاجة ضخمة وكان بيتصرف عليه كتير قوي من وقت سليمان وتم خرابه وتجديده عدة مرات من تاريخ بنائه سنة 950 تقريبا لغاية زمن ربنا يسوع له المجد واليهود كانوا يعتبروا أن وجود الهيكل ضمان وامان ليهم ان ربنا معاهم وربنا بتاعهم واغلبهم كان يعتبر ان سقوط الهيكل معناها نهايه العالم ان الهيكل ده مش هيقع مش هيخرب تماما الا وتكون نهايه العالم وده سر السؤال اللي هيسالوه ده دلوقتي فربنا يسوع لما لقاهم منبهرين بالحجاره في انجيل متى يقولوا كانوا هم اللي بيفرجوه يعني زي اللي فرحانين فبيقولوا له شايف يا رب الحته دي شكلها ايه والحته دي شكلها ايه منبهرين وطبعا ده بيديهم نوع من عزه النفس كيهود والكبرياء لان مفيش هيكل تاني في العظمه دي وده معناه ان ربنا وسطيهم وبتاعهم فقال لهم هذه التي ترونها ستاتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض طبعا الكلمة دي كانت مفاجأة ليهم وكانت مزعجة أن يعني المسيح له المجد بيتنبأ عن خراب الهيكل تماما لدرجة ما فيش حجرين فوق بعض يعني دي حاجة مقصودة أنه ما يتسابش حجرين فوق بعض ده معناه في نوع من العنف والانتقام والغضب الشديد اللي مش مخلين حجرين فوق بعض طبعا لما انزعجوا وسمعوا الاعلان ده سالوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامه عندما يصير هذا بقول لكم هم رابطين خراب الهيكل بنهايه العالم فقالوا له هيحصل امتى وحتى في إنجيل متى يوضح السؤال بطريقة تانية يقول ما متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك يعني هم رابطين انه هيجي تاني او القيامة بخراب الهيكل فقال لهم قال انظروا لا تضلوا يبقى دلوقتي ربنا يسوع هيجاوب على سؤالين مش سؤال واحد اليهود فاكرينهم سؤال واحد انما المسيح له المجد هيعلن ان دول موضوعين مش موضوع واحد لان الحته دي بتلخبط ناس كتير ايه الموضوعين امتى هيخرب الهيكل وازاي نمرة اتنين امتى هيجي المسيح وينتهي العالم وازاي يبقى دول موضوعين احنا دلوقتي فاهمين كده انما في زمانهم كانوا معتبرين القصة حاجة واحدة ان خراب الهيكل ونهاية العالم ومجيء المسيح ده حادثة واحدة ما كانوش لسه مميزين ان خراب الهيكل وسقوط اورشليم ده حدث في التاريخ لسه غير نهاية العالم ومجيء المسيح له المجد على السحاب أول حاجة نطق بيها ربنا يسوع له المجد كإجابة للسؤال ده قال انظروا لا تضلوا يبقى الموضوع ده بالذات من أكثر الموضوعات اللي ممكن يبقى فيها تضليل وعشان كده تلاحظوا ان احنا دلوقتي حتى الطوائف المسيحية للأسف كل طائفة بتفهم الموضوع ده بطريقة الملك الألفي بيتفهم بطريقة والمسيح الدجال بيتفهم بطريقة ومجيء المسيح بيفهموه بطريقة في مجال للتضليل هنا فربنا يسوع قال حاسبه محدش يضللكم مساحته مهمة قوي عشان بيحط النقط على الحروف في تحديد نهاية الأيام فإن كثيرين أكتر مجال للتضليل إيه؟ كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم أول وأكتر حاجة هيكون فيها نوع من التشويش والتضليل حكاية المسيح يجي تاني على الأرض اليهود لغاية النهاردة مستنين مسيح على الأرض طوائف مسيحية النهاردة مسيحية الصهيونية اللي بيسموها ودول ملايين مش حاجة قليلة منتظرة المسيح يجي تاني على الأرض والطوائف اللي تؤمن ان الملك الألفي ملك ألف سنة على الأرض تؤمن ان المسيح جاي تاني على الأرض فهنا ربنا يسوع له المجد بيرد على دول كلهم وبيقول ايه كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءه يبقى أول حقيقة يعلنها المسيح إنه مش هيجي تاني ماشي على الأرض وإن أي حد هيجي ماشي على الأرض يقول أنا المسيح كذاب مش هو مش ده ربنا يسوع مش هو اللي قاله المسيح برضو الاعتقاد السائد انه مجيء المسيح يقرب نهاية الايام ده اعتقاد حقيقي من زاوية واحدة بس ان المسيح الدجال يوم ما يجي هتبقى نهاية الايام خلاص على اخر انما اللي هيجي ده هيكون ايه مش مسيح حقيقي مسيح كذاب مسيح دجال فبيقول في ناس هتيجي تقول انا المسيح والايام خلصت ما تمشوش وراه طب نعرف ازاي كمان قال لا في علامات تانية أكيدة إذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا لأنه لابد أن يكون هذا أولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا هتسمعوا عن حروب وقلاقل قلاقل يعني زي ثورات ممكن تحت عنوان القلاقل تتحط الكلمات الأخرى اللي لسه هيذكرها المسيح أو ذكرها في الإنجيل إنجيل متى ومرقس إنه في مجاعات في أوبئة في زلازل حاجات قلق قلق في العالم لما تسمعوا عن الحروب الشديدة وعن القلاقل بأشكالها ما تتخضوش لا تجزعوا ده مش معناه خلاص السنة دي المسيح جاي ولا نهاية الأيام ده مش المنتهى ولكن لا يكون المنتهى سريعا كل جيل الحقيقة في حاجات زي كده يمكن ساعات الواحد بيقول الجيل ده يمكن الحروب أكتر قلاقل أكتر أول قرن يحصل فيه حربين عالميتين ضخمة غير الحروب الصغيرة مئات الملايين من البشر راحوا في القرن العشرين في الحروب مجاعات وأوبئة بأعداد ضخمة زلازل ممكن يبقى مبتدا الاوجاع ولكن ليس المنتهى بعد وليس المنتهى سريعا يعني ده مش يدخلنا في نوع من الهلع والخوف ونبطل مثلا نشتغل لا احنا هنعيش انما دي شبهها الكتاب انها زي الام المخاض لما تزيد يبقى الولاده قربت الطلق ده لما يزيد يبقى الحكايه بتقرب فالزلازل والحروب والمجاعات والأوبئة والقلاقل أول علامات اقتراب الساعة أو المجيء الثاني ولكن ليس المنتهى بعد لأن لسه في علامات تانية لازم تكتمل لابد أن يكون هذا أولا ليه لابد أن يكون هذا أولا في أكثر من رأي أول رأي مريح أن الحاجات دي رسائل سماوية لتشجيع الناس على التوبة يعني الزلزال الضخم اللي حصل في شرق آسيا من كام شهر وخد في وشه 250 ألف ولا حاجة أو أكتر ده يعتبر كارثة خطيرة جدا ومحدش عرف يحصر ضحاياها ولا يتصدى ليها وبان ان الانسان مع انه في القرن الواحد وعشرين ومع التكنولوجيا والاقمار الصناعيه انما ضعيف جدا ومحدود جدا وابتدت الناس اللي كانت بتشكك في الطوفان وفي نهايه العالم شافت زي بروفا لنهايه العالم قدام عينيها حاجه كده مثل بسيط ازاي العالم ده ممكن يخرب بسهوله الناس كانت متوقعة أنه لا يمكن مئات الآلاف يروحوا بالسهل كده لا يروحوا لو ربنا أذن يروحوا طبعا فهي رسالة توبة لكل الناس الحكماء والفهماء أنه يصغروا شوية ويتضعوا ويخافوا أن النهاية ممكن تقرب في أي لحظة كمان لابد أن يكون هذا كنوع من ثورة الطبيعة على الشر العالم مليان شر العالم مليان شر وشرور العالم مضع في الشرير مش ده الشكل اللي ربنا كان عاوزه للناس بسبب الشر ده العالم نفسه كأنه بيثور على الشر فده نوع من التأديب أو العقاب للشر اللي في العالم وده اعتقاد سائد عند أغلب الناس بما فيهم اليهود زمان وأيضا إحنا المسيحيين زي ايه زي ما وقع البرج على 18 واحد وبقت الناس تقول دول ناس اشرار المسيح قال لهم مش هم بس اللي اشرار هم اشرار صحيح ولكن ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يعني هذا النوع من الهلاك المفاجئ المرعب ده هيجي لكل من لا يتوب لابد ان يكون هذا اولا حكمه ربنا كده ان انه يجهز الناس بالتوبه بسبب الكوارث دي او انه يعاقب على الشرور الكتيرة اللي في العالم او انه يحرك الناس قلبها على بعض في العالم عشان تعيش في محبة او تهتم ببعض بالذات في المحن الشديدة دي لان زي ما في حروب بتلاحظوا عمل الخير في الوقت ده بيزيد يعني في مؤسسات خيرية اتولدت في الحروب في مشاريع خير كتير قوي وخدمات كتير قوي طلعت بسبب الكوارث فلما تيجي ايام صعبه بيبقى فيها كمان ولاده خير كتير لناس كتير او عمل خير لا يكون المنتهى سريعا ثم قال له تقوم ام على ام في الاخر بقى هتلاقي كله بيقلب على بعض ومملكه على مملكه وتكون زلازل عظيمه في اماكن ومجاعات واوبئه وتكون مخاوف مخاوف طبعا الناس لما بتقرا عن الزلازل تبتدي تخاف لكن تخيلوا بقى ان كل يوم في خبر الناس هتعيش في قلق بعد كده الخوف فعلا بيزيد في العالم بسبب الحاجات دي احنا يعني كاباء اعتراف واحد من كل خمسة بيدخل يشكلنا من خوف خوف من المجهول خوف من الجرنال خوف من الكوارث خوف من الطبيعة خوف من بكرة لأنه فعلا المخاوف بتزيد وعلامات عظيمة في السماء إيه العلامات دي بقى بعض الأمور الفلكية هتشارك في, است... في... في الإعداد للنهاية يعني ما نعرفش العلامات دي مقصود بيها إيه إنما هتتوصف بعد شوية علامات أخرى زي سقوط النجوم والضلمة اللي في الشمس لكن هنا العلامات دي ممكن تبقى بعض الظواهر الطبيعية أو الغير طبيعية اللي بتحصل في السماء ومش عارفين يفسروها وقبل هذا كله يبقى ده كوم لوحده ده كل ده موضوع اسمه علامات المجيء الثاني من من الطبيعة إنما في قبل كده كمان علامات مش من الطبيعة من البشر في استقبال المسيح قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى جمع مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسم واحد يقول يا رب طب مش كفاية الطبيعة هايجة ومجاعات وأوباء وزلازل كمان العالم يقوم علينا كناس ربنا يسوع يسمح بكده انه على الاخر كل حاجة تهيج على اولاد ربنا ثورة الطبيعة دي كوم وثورة الشر على المؤمنين ده كوم تاني فبيقول قبل الحاجات دي حتى ما تحصل هيهيجوا عليكم الأشرار طبعا قبل الحاجات دي يبقى في كل وقت بقى الوقت بتاع النهارده وامبارح وبكره يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسم اللي هي فكرة الاضطهاد الاضطهاد من ساعة ما ربنا يسوع له المجد كان على الأرض وصعد للسماء ما فارقش الكنيسة ما فارقش الكنيسة أبدا ومش بتكلم بس على الكنيسة القبطية كل القديسين اللي في كل العالم لأنه دايما الشيطان بيكره اسم المسيح وبيكره المسيحيين فجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون دي قاعدة فمحدش يستغرب الاضطهاد ما وقفش ومش هيقف لغاية ما يجي المسيح يمكن في فترات بتبقى شديدة قوي وفترات هدنة شوية إنما مفيش نوع من السلم أبدا بين العالم وبين الكنيسة من الناحية من ناحية الاضطهاد العالم الموضوع في الشرير لازم يفضل ضد الكنيسة وهنا الشكل الصريح بتاع الاضطهاد يلقون أيديهم عليكم يطردونكم يقتلونكم يسلمونكم إلى مجامع وسجون ده حصل كتير في مصر الكلام ده ولسه بيحصل وتساقون أمام ملوك وولاة طب يا رب احنا فهمنا ان الطبيعة لما بتهيج بتنبهنا ان الارض دي مش هتدوم ان في حياة ابدية ان احنا لازم نتوب ان احنا نسند بعض في الايام الصعبة طيب الاضطهاد اللي جاي ايه الرسالة اللي وراه يقول فيقول ذلك لكم شهاده ربنا يسوع بيلاقينا احيانا نايمين عن الرساله عن الشهاده اللي المفروض نشهد بها احنا كمسيحيين موجودين في العالم شهود وشهداء لازم نشهد لربنا حتى الدم انما الواحد يعيش في الدنيا وزي غيره فلما تيجي الايام الصعبه ترجع لنا الرساله اللي راحت مننا وتبقى الاضطهاد على قد ما يزيد على قد ما يتحول هو ذاته إلى مجال كرازة ومجال شهادة والكلام ده ساعات يبدو غير منطقي إنما تاريخيا كلام في منتهى الدقة غير منطقي ليه الناس تقول ما هو وقت الاضطهاد المسيحيين هيخافوا وحتى اللي كان منهم بيتكلم هيبطل يتكلم ده الكلام المنطقي إنما الكلام التاريخي الحقيقي عكس كده في كل أزمنة الاضطهاد الشديد كانت الشهادة والكرازة أقوى وقت الشهداء لما كانوا بالألاف كان في الوقت ده مئات الآلاف بيؤمنوا بالمسيح سر يقول ذلك لكم شهادة ده شغل ربنا ازاي يسمح بأيام صعبة على الكنيسة والكنيسة مش تصغر تكبر الأيام الصعبة دي تخلي الكنيسة أقوى وأكبر وناس كثيرة تدخل الإيمان يقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا واحد يقول لو تصور انه هياخدوه يقف قدام وزير ولا لواء ولا رئيس عشان يشهد عن ايمانه واحنا كلنا ايماننا بسيط وما نعرفش نتكلم يقعد يقعد يفكر بقى يا ترى هيقول ايه ايه الحجة اللي هيقولها ودول هيجيبوا له ناس ايه عندهم حجة عشان يوقعوه قال لهم بصوا ما تقلقوش من الحتة دي لا تهتموا من قبل كي تحتجوا يعني الواحد مش هيقعد يحضر نفسه في الساعة دي هقول ايه طب لو سألوني كذا هرد ازاي ما تنشغلوش بدي في الوقت ده في نوع كده من المظلة الروحية بتغطي على أولاد ربنا هتلاقوا نفسكم بتقولوا اللي انتم ما تعرفوهوش وبتجاوب الإجابات اللي ما تحضرتش إنما إجابات في منتهى القوة وفي حجة قوية لأن ده شغل ربنا بقى فيقول لأني أنا أعطيكم المسيح له المجد ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أو أن يقاوموها أو يناقضوها أعطيكم فما تعطينا فم إزاي يعني تحس ساعتها أن بقك ده مش بقك لسانك ده مش لسانك أنت قلت الكلام ده إزاي الحكمة دي جات لك منين الكلام ده جه إزاي دي نعمة من ربنا يعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها اللي يقرا سفر الأعمال يلاقي الكلام ده دقيق جدا جماعة البسطة أبائنا الرسل الأوائل على قد ما هم يهود طيبين في الأول وبقوا مسيحيين وقديسين إنما هم مش أصحاب حجة مش بتوع منطق محدش فيهم يعني محامي وما كان أغلبهم مش حافظين العهد القديم زي الكتبة والفريسيين إنما لما كانوا يقفوا قدام الشيوخ والكتبة والفريسيين ما يعرفوش يغلبوهم جمع الفريسيين دول اللي حافظين وبيردوا في منتهى الجرأة وبيعلنوا المسيح بمنتهى الوضوح وبقت الناس محتارة تعمل معاهم ايه لانه ده مش كلامهم ده مش لسانهم دي مش قوتهم دي مش حكمتهم ده مش شغل بشر كمان ربنا يسوع لما يقول انا اعطيكم فما وحكمة ده معناه ان المسيح يعلن لاهوته هنا لانه اذا كان انسان عادي هيغطي كل الاجيال ازاي هيوعد يدي الفم والحكمة على مدار كل الأيام إزاي هيكون حاضر في كل مناقشة وكل اضطهاد إزاي ما كانش هو ربنا له المجد وهو اللي هيدي الكلمة عشان كده ما تخافوش على الكنيسة لما الدنيا تضيق عليها عندنا أول وعد جميل ومريح إن الفم والحكمة ده هيبقى عطية السماء ما تخافوش من دي هنعرف نرد وهنعرف نجاوب من أصغر واحد لأكبر واحد في الكنيسة كعطية إلهية لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أو أن يقاوموها أو يناقضوه وسوف تسلمون من الوالدين ده لسه الحكاية بدي أكتر مش اضطهاد من بره بس يعني لما نقول اضطهاد من غير المسيحيين من الأشرار أهو محتمل جنب كوارث طبيعية طيب إنما ده الحكاية أصعب كمان تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء يا دي بقت صعبة أوي يكونوا أقرب الناس ليك ممكن هم اللي يبيعوك ده بيحصل ممكن الناس اللي خافت وبعت الإيمان أو غير المؤمنين من المقربين يكونوا هم أول ناس يتعبوا الناس الكويسين ودي حصلت في الكنيسة كتير وفي تاريخ الكنيسة كتير وبالذات اللي بيدخلوا على الإيمان من غير المؤمنين يتعرضوا دايما لمتاعب مع زويهم والأصدقاء ويقتلون منكم شوف بتوصل لإيه ربنا يسوع ما خباش حاجة واحد يقول ما كانش المسيح يقول كده كده كده بيخوف التلاميذ أبدا كان لازم يقول كل حاجة عشان ما يجيش واحد النهاردة يقول ايه ليه ربنا سايب الكنيسة ربنا سبق وقال الكنيسة هتعدي على ده كله ما عندناش مفاجآت خالص في التاريخ كل اللي بيحصل لنا ربنا سبق وحكى عنه إن كان حروب قال لنا هتحصل حروب إن كان زلازل ولا أوبئة قال إن كان اضطهاد قال إن كان خيانة ناس قريبين قال إن كان مناقشات وحجج ومنطق برضو ربنا قال كله ربنا قاله عشان ما تبقاش فيه مفاجآت فالمفروض الواحد وهو بيتفرج على التاريخ والأحداث يقول صحيح يا رب ما فيش حاجة ما قلتهاش احنا ما احناش مفاجئين باللي بيحصل ده احنا بنتفرج على اللي انت سبق وقلته من ألفين سنة تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي شوفوا بقى لما تضيق خالص تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي يعني كل اللي شايل اسم المسيح يحس الدنيا كلها بتكرهه معلش برضو ربنا قال كده طب دي صعبة بقت صعبة قوي شوفوا بقى الوعد اللي جاي ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك على قد ما الكلام اللي فات كلام يخوف وضغوط شديدة جدا إنما في ولكن في ولكن مريحة جدا مفيش شعراية تتلمس إلا بإذن مفيش خطورة أبدا عليك مفيش قلق مفيش أبدية هتروح منك شعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبركم اقتنوا أنفسكم ويمكن ده يجي رد تاني على السؤال المشهور طب ليه ربنا بيسمح بعذاب أولاده ما كان ممكن يسهل المسائل ويدخلنا السماء بطريق أبسط من كده ليه الكنيسة تفضل طول عمرها على الأرض مضطهدة ليه ولاد ربنا يتبهدلوا من القريب والغريب ربنا بيحضر أكاليل لولاده كلمة بصبركم تقتنون أنفسكم إذا كانت الدنيا لا فيها مرض ولا أوبئة ولا مشاكل ولا أحزان ولا اضطهادات طب هنتعلم الصبر فين كيف يقتني الواحد فينا نفسه بدون هذه الضيقات كده مش مش هنوصل مش هنوصل لو ما كانش في ضيقات ومش بس نوصل ده الضيقات كل ما تزيد كل ما نوصل وتبقى المكانة في السماء أعلى بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات بصبركم تقتنون أنفسكم كلمة الصبر ما حدش يقدر يفهمها أو يستوعبها إما دخلش في أيام صعبة أيام الصعبة دي من الطبيعة من الظروف ولا من الناس هي أيام صعبة إنما في الآخر دي من ربنا وربنا سبق وقالها وقال لنا ما تخافوش شعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبركم اقتنوا أنفسكم شعرة من رؤوسكم لا تهلك ده وعد جميل قوي طب واحد هيقول لا استنى طب ده في ناس الاضطهاد قتلها انت قلت المسيح لو المجد قال يقتلون منكم ازاي يقتلون منكم وشعرة من رؤوسكم لا تهلك هنا بنفهمها انه حياتك الابدية مش هتتعرض للهلاك يعني ربنا ممكن يدي فرصة يأذوا جسدك زي ما عمل كده في قصة أيوب وسمح للشيطان يهينه في جسده إنما قال له نفسه تقربش منها فشعرة من رؤوسكم لا تهلك بتتفهم بطريقتين إن شعرة ما تتمسش ما تتمسش منك إلا بإذن وممكن ربنا يدي إذن إنه مش شعر رأسك بس كل جسمك كمان بس يدي إذن زي ما عمل في قصة أيوب والمعنى الروحي إنه مفيش خسارة من كل القصة دي شعرا من رؤوسكم لا تهلك يعني انت طالع كسبان كسبان من كل الضيقات على طول الخط مفيش ولا حاجة خسرتها واحد يقول ده انا هخسر حاجات لا مش هتخسر حاجة بالكتير هتخسر عمرك بس عمرك على الارض ما يستاهلش انك تمسك فيه قوي هتكسب ابديا وهتكسب اكاليل ايه يعني العمر ده الحقيقة ما اللي بيمسكوا فيه بيعرفوا انه ما, ما, ما يستاهلش نمسك فيه شعرة من رؤوسكم لا تهلك لا تعني ان مش هتتعب مش هتتعذب مش هتتبهدل مش هتموت عشان المسيح لا ممكن انما يظل الوعد قائم شعرة من رؤوسكم لا تهلك يعني ما فيش هلاك ابدي وده اللي يهمنا قوي واذا ربنا سمح بحاجات تمسك هيبقى هو سامح بيها في الحدود اللي توصلك السماء فما تخافش برضه بصبركم اقتنوا أنفسكم الآية دي برضه مهمة قوي بعض الناس ساعات تنسب الخلاص كاملا للمسيح ودي حقيقة ربنا يسوع هو المخلص لكن من غير ما تحط أي مسؤولية على الإنسان ودي حقيقة غلط لما يقول الكتاب المسيح له المجد بصبركم اقتنوا انفسكم معناها خلى الابديه محل اختيار اقتناعك لنفسك اصبح مسؤوليتك ربنا يسوع لا يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون طيب انت دورك ايه اقتني نفسك اشتري نفسك يعني انت ممكن تشتري نفسك بالصبر الصبر على احتمال الضيق الصبر على الاضطهاد الصبر في المشاكل الصبر في طاعة الوصية كل ده اسمه صبر لكن بالصبر تقتني نفسك تشتري نفسك لربنا كده وتوصل السم فده يحملنا مسؤولية ان احنا وسط ده كله ربنا هو الحامي المحامي عننا انما احنا علينا دور ومتى رأيتم أورشليم هنا دخل بقى المسيح له المجد من علامات المجيء الثاني واخبار الحروب والاضطهاد والمجاعات الى حدث في التاريخ محدد عشان يكمل ويجاوب السؤال اللي بدأوه اليهود لأن هم عاوزين يعرفوا الهيكل ده هيقع إمتى وأورشليم هتخرب إمتى وإزاي فبعد ما اتكلم عن الأمور العامة اللي هتعيش فيها الكنيسة وما زالت عايشة فيها لآخر لحظة بدأ يتكلم بشكل خاص عن نهاية أورشليم بالذات فبيقول متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش حينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها هنا ده مش خراب العالم كله بقى هنا خراب أورشليم بس فبيقول لما تلاقوا أورشليم متحوطة بجيوش اعرفوا أن خرابها جه واحد يقول طب وهي دي حاجة يعني غريبة ما هو طبعا لو الجيوش حوطتها كل الناس هتتوقع خرابها لا أقول لكم ليه حاجة تعتبر إعلان مهم في تاريخ أورشليم كذا مرة تتحاوط بجيوش وربنا كان ينقذها المرة دي مش هينقذها ده اللي بيعلنه المسيح يعني مثلا في زمن واحد اسمه حزقية الملك وقت أشعية النبي حوالي 800 سنة قبل المسيح 700 وكسر جه ملك اسمه سنحاريب ملك أشور بعت جيش ضخم جدا مئات الآلاف يحاصر أورشليم وناوي يخربها ولما أهان ربنا في كلامه وحزقية كان راجل بار بتاع صلاة وأشعيا النبي راجل بار بتاع صلاة ربنا قال لهم سيبوني أنا بقى أخد حقي وهلك في الليلة دي 180 ألف من عساكر الأشرار بملاك من السماء ورجعت الجيوش دي كلها خسرانة وتفك الحصار إذا حكاية جيوش تحاوط أورشليم مش دايما معناها خراب أورشليم كتير ما كانت تحصل ويرجعوا خايبين بسبب تدخل إلهي المرة دي المسيح بيقول أنا مش هحامي عن أورشليم واضحة الفكرة إن المرة دي المسيح بيقول مش هحامي عنها ما تتعشموش إن أنا أحمي أورشليم زي زمان أنا قلت هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا بعد اللي عملوه هيعملوه لسه من بعد صلب المسيح خلاص كده لازم تخرب يحكم عليهم بالإعدام فلأول مرة هيتخلى ربنا تماما عن أورشليم فالمسيح بيعلن كده فبيقول لما تلاقوا الجيوش محاصرينها ما تعيشوش بإيمان اليهود الزماني أن أورشليم لا يمكن تخرب لا المرة دي هتخرب يقال سنة 70 ميلادي بعد كلام المسيح بحوالي 40 سنة الامبراطور بعت واحد أمير مفتري اسمه تيتوس معاه قرار بقتل اليهود وتشتيتهم وحرق أورشليم وخراب الهيكل وحاصرت الجيوش حاصرت أورشليم اليهود بسبب كبريائهم وإيمانهم القديم قالوا هنفضل وهنصلي وزي ما سنحاريب اتغلب تيتوس هيتغلب مين بقى اللي كان فاهم الحقيقة المسيحيين اللي عايشين في أورشليم كلهم هربوا لأن المسيح وعاهم وقال لهم إيه لما تلاقوا أورشليم محاصرة اهربوا لأنها هتخرب فيقال إن في حوالي مليون يهودي ماتوا في المرحلة دي بينما المسيحيين كلهم هربوا بناء على النبوة اللي أعلنها المسيح وقت خراب أورشليم فيقول ايه حينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال كان في اليهودية اللي هي المنطقة اللي جواها اورشليم دي عاصمة كان فيها مسيحيين كتير في الوقت ده طبعا ولسه فيها يهود اليهود قعدوا وفاكرين ربنا هيحميهم زي كل مرة اما المسيحيين هربوا للجبال المسيح كان وصيته واضحة والذين في وسطها فليفروا خارجا كلام صريح والذين في الكور الكور جمع كورة اللي هي زي القرى كده فلا يدخلوا أورشليم يعني اللي بره ما يرجعش واللي جوه يجري ويهرب واللي في المنطقة كلها يطلع على الجبال فالتوصيات واضحة لأن هذه شوفوا الإعلان ده بقى هذه أيام انتقام ده المسيح له المجد اللي بيعلن بقى قال أنا محوش لهم بقالي زيادة عن ألف سنة هذه أيام انتقام يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت هذه أيام انتقام عشان كده يقولوا مذبحة سنة سبعين دي كانت مذبحة رهيبة كانت سنة مميزة في, الع... في تاريخ القرن الأول لأن اليهود من ساعتها تشتتوا إلى هذا اليوم لغاية النهاردة لم يقم لهم قائمة إلا قريب ومش زي زمان طبعا لكن من سنة سبعين ميلادي بعد المذبحة دي تشتتوا تماما والهيكل ما قامش هذه أيام انتقام انتقام لإيه انتقام أولا لدم المسيح له المجد لأنه هم دول اللي صلبوا المسيح له المجد أورشليم هي اللي صلبته وانتقام لدم الأنبياء الأبرار اللي عاشوا في أورشليم وخدموا في أورشليم وانتهوا بالنهاية صعبة فربنا عادل طول باله قد ما طول إنما لا لي النقمة أنا أجازي يقول الرب مش معنى أن ربنا يطول باله يسيب الظلم يكسب لا حاش الجماعة اللي افتروا وظلموا الأنبياء وظلموا ربنا المجد يسوع له أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب كل ما هو مكتوب عن الله الديان عن دينونة الله العادلة لليهود الأشرار وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض الكلام ده برضه حصل تاريخيا بدقة أنه الحبالة والمرضعات بسبب ظروفهم كانوش قادرين يجروا ويهربوا فدول من أكتر الناس اللي تعرضوا للمذابح لأنها كانت مجزرة يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب الإعلان واضح ده ربنا سامح بغضب شديد على الشعب ده اللي افترى وعمل ده كله ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم ده اللي حصل فعلا يسبون إلى جميع الأمم يعني هيحصل نوع من السبي وفعلا اليهود تشتتوا وعاشوا مسبيين أو عاشوا مداسين فترات طويلة أوي وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم يعني إيه الأمم هنا رمز للرومان إشارة للرومان في الوقت ده لكن هل معنى كده ان ربنا في صف الرومان طب ما الرومان اشرار ربنا له حكمه وله معاد في كل حاجه ساب اليهود فتره طويله قوي لغايه ما اكتمل شرهم وجاب الجزاء الشديد والدينونه الرهيبه الرومان هيفتروا على المسيحيين في الوقت ده وهيضطهدوا اولاد الله لغايه ما يجي وقت معين وتتمسح الدوله الرومانيه خالص وده اللي حصل في تاريخ الكنيسه حتى يكمل زمان الأمم لما تلاقي الشر ماشي وتقول ليه ربنا ما بياخدش بحق ولاده استنى هو له ميعاد لسه شرهم ما اكتملش لما يكتمل في ميعاد معين هتلاقي ربنا يقتص وياخد القصاص المناسب فإشارة يكمل أزمنة الأمم تؤكد أن ربنا مش معنى كده في صف الأمم اللي هيدوسوا أورشليم ما هم كمان أشرار انما دول لسه ما اكتملش شرهم وليهم ميعاد برضه في الدينونه مع ربنا الامور دي وضحت انه ربنا بيتكلم عن حدثين كبار المجيء الثاني والعلامات زي المجاعات والاوباء والزلازل والحروب زي الاضطهاد الشديد اللي جاي الجزء الثاني عن سقوط اورشليم بشكل دقيق جدا وصفه ربنا يسوع الأباء ان هم ما بيحبوش ياخدوا حاجة لمجرد التاريخ قالوا طب الكلام ده روحيا ينفع نستفيد منه طبعا أورشليم تمثل قلب الإنسان لو أورشليم خربت لازم الواحد يهرب منها فالوصية اللي بيوصيها المسيح له المجد لما تكون حياتك مليانة فساد اهرب من الفساد اطلع من المكان الملوث اهرب وما تدخلش لانك لو دخلت هيحكم عليك فكأنه بيوصينا دايما بفكرة الهرب من المكان اللي فيه غضب ربنا او من الحياة اللي تستجلب دينونة الله لان ربنا بيدين الشر طب ليه تفضل في الشر ما تهرب المسيح نفسه بيقول اطلعوا واطلعوا على الجبال وصية اطلاع على الجبال دايما إشارة للارتفاع عن الأرضيات وعن العالميات وعن التفكير في الماديات انشغال بالحاجات الروحية فالكلام ده ممكن يؤخذ بشكل روحي وتطبيقات روحية بعد ما خلص ربنا يسوع وصفه لأحداث خراب أورشليم رجع تاني يكمل كلامه عن المجيء التاني انت يا رب قلت لنا فكرتين كبار قبل مجيئك في ثورات في الطبيعة حروب وقلاقل وقلت لنا في اضطهاد شديد من البعيدين ومن القريبين واديتنا وعود ان مفيش حاجة بتحصل من غير حسابك واديتنا وعد ان احنا نتكلم ونشهد حتى لو ما كانش عندنا حجة طب بعد كده هيحصل ايه فرجع المسيح له المجد يكمل تاني العلامات بتاعة مجيئه التاني يقول وتكون علامات في الشمس دخلنا بقى على آخر مرحلة والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمما بحيرة يعني إيه يعني هتبصوا تلاقوا بقى الثورة طلعت من مستوى الأرض الزلازل والأوبئة والحروب إلى مستوى الطبيعة كلها خلاص الطبيعة بتنهار كل الطبيعة بتنهار السماء والأرض تزول في الوقت ده فالشمس تبقى فيها علامات وصفها معلمنا متى تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء حاجات عجيبة برضه يفسروها الآباء أن الشمس شمس البر ربنا يسوع خلاص الناس مش شايفاه من كتر الضلال والقمر اللي هو إشارة للكنيسة اللي بتاخد نورها من الشمس ما بقتش باينة وسط الاضطهاد الشديد والارتداد الشديد والنجوم يعني قديسين كبار ممكن يقعوا يعني ناس معلمين كبار الناس فاكرة ان دول ما بيقعوش يبتدوا يقعوا وعلى الارض كرب امم يعني في كرب في كوارث على الامم كلها بحيرة يعني الناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل ومش عارفة اخرها لما تيجي كوارث ورا بعض وملهاش كنترول والناس مش عارفة ايه الحكاية واخرها ايه لا تفسر الا من, من بكلام ربنا يسوع البحر والامواج تضج تلاقي البحر هايج على طول والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة توصل بقى ان الناس كلها عايشة مرعوبة حاسة ان الدنيا بتخلص برضو صدقوني ده من رحمة ربنا الايام دي عشان اللي يقرا الكلام ده يتوب ولما يحضر جزء من ده يرجع لربنا لان ربنا ممكن يلحق النفوس على اخر لحظه اذا كانت الناس لما تشوف الطبيعه بتنهار هتبكي على خطاياها وتقول له يا رب ارحمنا عشنا غلط هيقبلها ربنا زي اللص اليمين ده قائد المئة شاف الطبيعة هاجت قال حقا كان هذا هو ابن الله وكانت ايه هياك طبيعة على قده قوي بالنسبة للي بيتوصف في آخر الأيام فالطبيعة لوحدها مدرسة بتشاور على ربنا والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة يعني الناس شايفة طب وبعدين ما هو الحكاية مش راضية تقف فآخرها ايه لأن قوات السماوات تتزعزع برضو التعبير ده الحقيقة عجيب يعني ايه قوات السماوات تتزعزع هل القوانين الطبيعية اللي بتحكم علاقة الشمس بالأرض بالأقمار هتتلخبط لو اتلخبطت الدنيا تتحرق خالص ويحصل كوارث فظيعة قوات السماوات تتزعزع كأن سيستم الكون كله بيتفك بيتهز فكل حاجة احنا النهاردة بنكتشفها في العلم ان كل شيء دقيق ولو انحراف الشمس عن الارض نص درجة ممكن الدنيا دي كلها تتحرق يطلع ان كل ده ابتدى بقى ايه يتفكك ويتكسر وحينئذ لما تنهار الطبيعة تماما أتاري أنها بتستقبل بقى ملك الملوك حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير يبقى يأتي المسيح له المجد لما تبقى كل البشرية عاشت رعب النهاية وشافت كل الدنيا بتنهار بكل مجدها وعظمتها وطمع الناس وفلوس الدنيا كل ده طبعا بتروح قيمته في اللحظات دي يفضل بقى كل المنظر منظر واحد بس كل الناس تركز فيه المسيح له المجد جاي على السحاب بمجد وبقوة كثيرة احنا كناس عندنا ايمان بنعدي كل المناظر اللي فاتت ونعيش على امل المنظر ده يعني ايه طب وما تحصل زلازل تحصل اوبئة تحصل حروب انما اخرها ايه الاخر جميلة قوي الآخر المسيح جاي على السحاب يلم ولاده إنما اللي ما يؤمنش بكلام المسيح ولا ينتظر المسيح هيترعب أكتر بمجيء المسيح يعني لحظة النهاية دي مريحة جدا لكل الفترة اللي فاتت بتعوض كل الآلام والاضطهادات والأوجاع على الناس المستنين ربنا إنما بالنسبة للي رافضين ربنا ده دي اللحظة اللي هتكمل عليهم لأن هيكتشفوا إن هم قوموا المسيح اللي هو ربنا الحقيقي يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة ده يؤكد حاجة يا جماعة إن المسيح مش هيجي على الأرض تاني ماشي على رجليه هيجي على السماء فلو قالوا لنا في اي حته ان المسيح ظهر هنقول في سرنا ده ايه كذاب مش مسيح امال احنا مسيحنا هيجي ازاي هيجي على السحاب مش هيجي على الارض فبقت بالنسبه لنا مش محتاجه آه، يعني اجتهاد ولا شطاره في اكتشاف المسيح المسيح اللي هيجي النهارده ماشي على رجليه هيبقى كذاب المسيح قال انا هاجي على السماء على السحاب ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم يعني لما تلاقوا الدنيا عماله تهيج كده وكل الناس هتترعب حواليكم انتوا بالذات اقفوا على حيلكم وارفعوا راسكم طب ازاي وسط الكوارث دي آه طبعا مش انت عندك ثقه ان الشعره مش هتقع غير باذن وعندك ثقه ان النهايه المسيح جاي على السحاب هتتشال المنظر ده ويجي منظر حلو اسمه الملكوت بقى خلاص اقف وارفع راسك يبقى الأيام الأخيرة هتكون رعب على غير المؤمنين وهتكون سلام وفرح لكل القديسين والمؤمنين انتصبوا وارفعوا رؤوسكم ليه؟ لأنك عندك ثقة أن الحكاية ليك مش عليك لأن نجاتكم تقترب كلمة جميلة قوي نجاتكم تقترب خلاص انت الدنيا ده ظلمتك وداست عليك وبهدلتك سنين طويلة انما النجاة قد اقتربت خلاص جات الساعة اللي انت مستنيها واللي انتظرتها الكنيسة الاف السنين وقال لهم مثلا انظروا الى شجرة التين وكل الاشجار متى افرخت افرخت يعني طلعت ثمر تنظرون وتعلمون من انفسكم ان الصيف قد قرب هم البلاد دي مليانة تين وكروم بالذات فكانوا يميزوا دخلة الصيف بأن التينة بعد ما كانت ناشفة تبتدي إيه تملى وتفرخ تبتدي يبان فيها التين كده مستوي فيعرفوا إن الصيف دخل هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب يعني بطبيعة ربنا يسوع أنه يبسط الأمور بأمثلة قال مش أنتوا بتعرفوا تميزوا الصيف من الشتاء بتقولوا الصيف دخل ازاي لما تشوفوا شجرة التين قصاد عينيكم ابتدت تملى بنفس المعنى لما تلاقوا العلامات دي اعرفوا ان الساعة جت وان المسيح على الباب خلاص ما تلاقوا الاضطهاد شد قوي والضيق شد قوي الطبيعة هاجت قوي ما تتخضوش بالعكس المفروض تنبسطوا وتقولوا الصيف جه الصيف جه يعني ايه بالنسبة لنا يعني الملكوت قرب خلاص الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل برضو الآية دي حيرت ناس لا يمضي هذا الجيل حتى لا ي... حتى يكون الكل إذا أخذت بحرفها طب ما في ناس ماتت قبل ما تحضر الأحداث دي احنا قلنا المسيح لو المجد اتكلم عن حدثين الحدث الأصغر سقوط أورشليم والحدث الأكبر مجيئه الثاني هذا الجيل الجيل المعاصر للمسيح له المجد حضر سقوط اورشليم وهو ما فاتش 40 سنه وكل اللي قاله المسيح على حصار اورشليم وخراب اورشليم حصل فاذا كلام المسيح لان الجيل كان يقدر عاده ب 100 سنه في لغه اليهود في بعض اللغات كان يقدر الجيل generation كده يعني جيل هنا مقصود بيها 100 سنه ففي المئة سنة اللي كان عايش فيها المسيح له المجد حصل خراب أورشليم ونهاية إسرائيل إذا قصد به المجيء الثاني لا دي ليها تفسير تاني ليه؟ معلمنا بطرس حل الإشكال ده لما قال لنا ألف سنة زي يوم واحد ويوم واحد زي ألف سنة وإن ربنا ما تأخرش في وعده ولا حاجة لكن يقصد بها إيه؟ كانت الأجيال تقاس عند اليهود بزمن الأنبياء يعني يعتبروا من آدم لنوح جيل ومن نوح لإبراهيم جيل ومن إبراهيم لموسى جيل ومن موسى لداود جيل ومن داود للمسيح جيل ومن المسيح للمجيء الثاني جيل أقولها تاني كانوا يعتبروا مراحل الخلاص بالشخصيات الهامة في تاريخ البشرية فيعتبروا من آدم لنوح أدي أول جيل من نوح لأبونا إبراهيم أدي جيل تاني من أبونا إبراهيم لغاية موسى ده 400 سنة جيل كمان من موسى لداود حوالي 500 سنة جيل كمان من داود للمسيح حوالي ألف سنة بس اسمه جيل من المسيح ل... للمسيح له المجد لأن فيش بعد المسيح خلاص آخر جيل فإذا اعتبرنا التقسيمة دي يبقى فعلا لا يمضي هذا الجيل اللي هو الجيل المسيحي مفيش بعد المسيح أجيال مفيش بعد المسيح أنبياء مفيش بعد المسيح رسل إلا مرسلين من قبله رسله هو رسل المسيح له المجد لكن مفيش حاجة تاني فالجيل الأخير ده لا يمضي حتى يكون الكل يعني احنا هذا الجيل الجيل اللي بيحضر الكلام ده هنشوف الحاجات دي بعينينا ولو حطينا راسنا قبل ما يحصل الكلام ده هنصحى على اخر منظر اطمنوا مش هيفوتنا الشو كله يعني اخر منظر هنلحق المنظر الحلو على الاقل مجيء المسيح على السحاب لازم الكل يحضر انما نهاية الطبيعة لا مش الكل هيحضر والاضطهاد الشديد على الكنيسة كل واحد هياخد منه حتة في حياته انما مش هاخد كل حاجة لكن المنظر الأخير لازم الكل يقوم عشان يحضر السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول مسيح له المجد قال الحتة دي في الموعظة على الجبل لما كان بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل عشان محدش يقول ان كلام العهد القديم قابل للتحريف او قابل للتعديل او الاضافة قال لا محدش يزود حرف ولا يشيل حرف ولما أعلن عن علامات المجيء الثاني أعاد نفس الإعلان بمنتهى القوة السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي مش هتمشي يعني اللي قاله المسيح لازم يحصل لازم يحصل فالإعلان ده يطمنا إن كان عندنا إيمان بكلام المسيح إحنا مصدقين اللي هو قاله وننتظر كل ما أعلن عنه ولو الناس كلها شككت إحنا مش هنشك لأن السماء والأرض دي هتمشي إنما كلام ربنا هيفضل مظبوط السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول عشان كده لما يجي واحد يقول لنا الإنجيل محرف نقول له حسب إيماننا لا يمكن نقبل التهمة دي مش هنقول لك إن كتابك بيقول غير كده إنما نقول لك على الأقل بإيماننا إحنا كلام ربنا لا يزول ده ده وعد من المسيح فاحترزوا لأنفسكم في النهاية يا رب بعد ما شرحت لنا كل حاجة ده أطول سؤال جاوبه المسيح في الكتاب السؤال ابتدى بإيه متى يكون هذا ما هي علامات مجيئك أطول سؤال جاوبه المسيح تقريبا لأنه استفاض في شرح الأحداث الخاصة بمجيئه الثاني وأيضا الأحداث الخاصة بهلاك اليهود طيب في الآخر يا رب عرفنا معلومات كتير المفروض نعمل إيه نقعد نحسب الساعة قال لا أنا ما بقولش الكلام ده عشان تقعدوا تقولوا يبقى فاضل سنة فاضل اتنين فاضل عشرة لا طب انت عاوز في الآخر يا رب نعمل إيه قال احترزوا لأنفسكم الاجتهاد المسيحي مش هو التنبؤ بالساعه الاجتهاد المسيحي هو الاستعداد للساعة الحتة دي مهمة قوي مش شطارة ان يطلع واحد ويقول انا حسبتها وعرفت ان فاضل كذا على مجيء المسيح او على المسيح الدجال لا المسيح له المجد ما قالش الدرس عشان كده هو قال محدش هيعرف الساعة واليوم انما قال لنا انا بقول لكم الكلام ده كله عشان تستعدوا عشان تحترسوا تحترزوا تبقى حريص وحذر عشان ما تجيلكش الايام دي تلاقيك مش مستعد ادي قيمة الرسالة انما مش شطرتها انك تعرف الميعاد لانه لو عرفت حتى الميعاد طب تعرف ميعادك انت هتحضر ايه من ده كله ما يمكن ما تحضرش حاجه فالنهايه محدش هيعرف انما الاستعداد ليها كل لحظه احترزوا لانفسكم لئلا شوفوا التعبير ده كمان تثقل قلوبكم تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة دي آخر آية نختم بها النهاردة احترز لحسن قلبك يتقل تعبير جميل وغريب شوية القلب يتقل يعني ايه من السكر وال... والهموم ممكن يتقل فيتقل يعني ي... ينشغل وتيجي الساعة دي بالنسبة له فجأة الكلمة دي تخوف ليه؟ الحقيقة قلوبنا كلنا يمكن تقيلة شوية لأن هموم الدنيا شغلانة زيادة كم واحد بيتوقع يوميا أنه يقابل المسيح طيب إذا جه المسيح النهاردة وكانت آخر عمري طب ما هيبقى بختة بختة يعني فجأة طب أنت استعديت؟ مش ده الاستعداد اللائق قلبك تقيل ليه طب ما الاعلان واضح والمسيح اتكلم وحذر ليه سبت هموم الدنيا تتقل قلبك خلي قلبك خفيف قلبك خفيف يعني ايه يعني الحقيقه واضحه قصاد عينك فمستعد تقابل ربنا في اي لحظه انما اذا كان اليوم هيجي لك فجاه تبقى انت قلبك تقيل قوي تبقى انت زي السكران الغفلان اللي الحقيقه واضحه مرضاش يشوفها فبيقول احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة ساعات احنا نستغل كلمة الهموم دي كعذر أو كحجة بنخدر بيها ضمائرنا يعني ما تتكلم مع حد تقول الهم كلمة الهم دي كتيرة في لسان الناس هم المذاكرة وهم الشغل وهم الفلوس وهم الصحة طب هو الهم عذر مش عذر عذر غير مقبول عند ربنا الهم لو سبته يتقل قلبك ويخليك غفلان عن الحقيقة زي سكران فلما يجي المسيح يلاقيك مش مستعد فربنا يسوع بيقول كل ده ليه عشان الحاجات دي تشغلنا تشغلنا ازاي اولا كل ما تراه العين من عظمة كل ده يزول كل مجد الدنيا يزول اديك شفت ربنا يسوع وصف النهايه لا في حاجه في السماء هتقعد ولا في حاجه على الارض هتقعد لا المباني الشاهقه ولا القصور الفخمه ولا الطيارات ولا الاقمار الصناعيه ولا ال... ولا حاجه في اللي انت شايفه ده هتقعد طب انت عاوز ايه اقصى طموحاتك يبقى لك قمر صناعي برضه مش هيقعد نفسك في ايه عاوز اسمك يملى الدنيا الدنيا دي كلها مش هتقعد فاذا انت فهمت الكلام ده قلبك هيبقى خفيف مش هيبقى تقيل مش هتبقى مهموم هتبقى مشغول في فرق كبير بين اللي مشغول بربنا واللي مهموم بالدنيا اللي مهموم بالدنيا ما يعرفش يبقى مشغول بربنا واللي مشغول بربنا ما يعرفش يبقى مهموم بالدنيا الدنيا هتمشي لوحدها كده كده هتمشي وهتخلص انما احترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين